السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وان شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد فاخوتي في الله والذي فلق الحبه وبرا النسمه اني احبكم في الله واسال الله جل جلاله ان يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لاحد غيرك شيئا احبتي في الله انا احبكم في الله واسال الله جل جلاله ان يرزقني واياكم الاخلاص في القول والعمل وان ينجيني واياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن اخوتي دعوني الليله ابدا بمصارحتكم انني منذ فتره وليست بالقصيره اشعر بمراره شديده لا تكاد تفارقني حقيقه اشعر بمراره احاول ان اهرب منها ولكن لا استطيع بسبب احوال المسلمين في هذه الدنيا في هذا العالم بسبب الكوارث المتلاحقه التي تصيب المسلمين في كل مكان اشتد الظلام وازداد حال الامه سوءا زاد اذى الاعداء وسيل دماء المؤمنين في كل مكان من المسلمين لا يتوقف اشتد صراخ اليتامى وبكاء الثكالى وانين المظلومين المعذبين تمكن كيد الاعداء ونسمع قول الله قل هو من عند انفسكم نعم اذا نظرنا حولنا وجدنا تصديق هذه الايه في زياده الفجور والفسق والمعاصي من الكبائر والكفر والنفاق في بلاد المسلمين حقيقة أيها الإخوة زادت المرارة في الحلق و وما صار للحياة طعم وينادي الإنسان ويتساءل هل من نهاية لما نحن فيه هل لهذا الليل من آخر ويبلغ اليأس مداه حين يقول الإنسان لنفسه هل تأخر الفجر فما ينبغي أن ينتظره أحد أو حين يفقد الإنسان الأمل يقول لقد دعونا الله كثيرا في قيامنا وسجودنا وحجنا وعمرتنا ليلنا ونهارنا ولكن متى نصر الله انا على يقين من ان وعد الله لا يتخلف ولكن متى متى وياتي الجواب ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم لابد اخوتي من التغيير قلت لكم بقدر ما اسعدني قول احد المسلمين الجدد انه لم يسلم الا بالقران بقدر ما احزنني وجرحني والمني ان يقول كنت كلما نظرت الى احوال المسلمين اقول لا يمكن ان يكون هؤلاء الناس على حق هذا عالم كبير كان نصرانيا فاسلم فلما سالته لماذا اسلمت قال ظللت سنين طويله كلما نظرت الى احوال المسلمين اقول لا يمكن ان يكون هذا دين اللي بيعملوه فلما حدثت احداث آه، 2001 قال جئت الى المصحف قلت انظر في كتابهم فعكفت على المصحف اربع سنين لم اقرا ترجمه بل كنت اترجم بنفسي عن طريق الاجهزه والقواميس وغير ذلك قال وفهمت بنفسي فعلمت ان هذا الدين دين حق لكن الذين يمثلونه في الواقع ليسوا على هذا الحق لذلك اخوتي التساؤل ما السبيل للوصول للوصول بالامه الى ان تكون الامه شهاده حق لهذا الدين هذا هو السؤال وهذا هو الجواب ايضا على من يتساءل متى نصر الله حين يكون الجيل الع- الذي يعيش يستحق هذا النصر حين يكون تكون الامه التي تعيش تستطيع ان تتحمل التمكين لذلك لا سبيل الى الوصول الا بان نتغير وهذا هو الموضوع الذي نعالجه من بعد احداث غزه كيف ننتصر قلنا لابد من ثلاثه امور ان ننتصر ابتداء على انفسنا ثم ننتصر على الشيطان الخارجي ثم ننتصر على الاعداء الظاهرين هي ثلاثه مراحل وسنه الله في القتال ان يبدا بالاقرب فالاقرب واقرب الاشياء اليك نفسك قال سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظه قاتلوا الذين يلونكم الاقرب فالاقرب واقرب شيء اليك نفسك التي بين جنبيك اخوتي ان المعركه بين العبد وبين نفسه هي اكبر واخطر واعنف معركه في الوجود لذا على ضوء نتيجه هذه المعركه يتحدد مصير الانسان في الدنيا وفي الاخره هي معركه بين العبد وبين نفسه اذا انتصر فيها الانسان فاز واذا هزم امام نفسه فان نفسه تقوده الى الهلاك قال سبحانه ولينصرن الله من ينصره وقال سبحانه ان تنصروا الله ينصركم وقال سبحانه ان ينصركم الله فلا غالب لكم اذا السبيل الوحيد للانتصار على النفس ان ينصرك الله سبحانه وتعالى قال بعض السلف العبد بين الله وبين نفسه فان نصر نفسه صار عبدا لها وان نصر الله صار عبدا له هي كده يا ربنا سبحانه وتعالى يا نفسك ان نصرت الله صرت عبدا له يا ايها الذين امنوا كونوا انصار الله انصر الله اذا نصرت الله صرت عبدا له واذا نصرت نفسك صرت عبدا لها لذلك بعيدا عن ذكر التفاصيل تعالوا لنبدا محاوله الانتصار على النفس البدايه ان تعلم انك في معركه كنت اسميها الاحساس بحجم المشكله اذا كان المريض لا يعلم انه مريض لن ينجع معه علاج الاحساس بحجم المشكله ان تعلم انك في مشكله قول لي انا مش في مشكله ولا حاجه خير ايه الموضوع الموضوع ان نفسك شهواتها عاليه ومطالبها كثيره وهمومها اكثر وكلها دنيويه ماديه بحته احنا قلنا زمان كلام ابن القيم في منزله الاخبات في مدارج السالكين النفس جبل شاق وعر في طريق الوصول الى الله تعالى وكل سائر الى الله لا وصول له الا عن طريق ذلك الجبل لازم يطلع جبل النفس وفي هذا الجبل اوديه وشعاب وشوك وعوسج وعليق وشبرق ولصوص وقطاع طرق كل ذلك في النفس بمعنى انت عمرك راودت نفسك وانت نايم على السرير كده بالليل ان انت تقوم تصلي ركعتين ها هل طاوعتك نفسك راودت نفسك انك تتصدق ب 10000 جنيه ب 1000 جنيه ب 200 جنيه ب 100 جنيه بنصف ما تملك للفقراء والمساكين والمحتاجين ماذا قالت لك نفسك وقع نظرك على امرأة جميلة مرة ماذا قالت لك نفسك تمكنت من أن تنهب مبلغا ضخما ماذا قالت لك نفسك هو ده التساؤل هو ده وهي دي القضيه وهي دي المشكله اللي بيقول لي مفيش مشكله لا في مشكله قول لي بس انا ما بعملش يبقى مفيش مشكله لا في مشكله لانها جواك في مشكله تعالوا اصدقكم القول بمنتهى الصراحه والوضوح النفس محبوبه وما تدعو اليه مرغوب فكيف اجاهد نفسي وانا في اسرها اصلا هي دي انا بحبها كيف اجاهد من احب كيف احارب من احب كيف اتغلب عليها وانا اضعف ما اكون امامها كيف انتصر عليها وانا في كل موقف اخدع ويغرر بي ويسلب مني العمل ليكون من حظها كيف مشكله مشكله كبيره ومش سهله ازاي انتصر عليها وانا اصلا بحبها ازاي اجاهدها ازاي احاربها اللي يقول انا ما بحبش نفسي يبقى غلطان يبقى بيكذب انت بتحب نفسك وانت بتحبي نفسك حب شديد بالعكس ده انت بتعشقي نفسك ده انا ممكن اقول ان انت وهي بتعبد نفسك بتعبدها عباده والامر ده واضح وكثير في زماننا عباده النفس حطم صنمك قول لي تاني ولسه كان في حد بيقول لي من شويه ما كفايه بقى موضوع صنمك ده ولكن في بنت من بناتنا صغننه طيبه بتطلع الاولى على طول وحفظت القران كله قالت آه، فجت الشهر ده في نتائج الشهر وربنا يكرمها ليلى آه، ويجعل ليلى كليلى تانية ال- آه، قالت ايه الس- الشهر ده جابت نتائج اقل شويه فبعد المعاتبات قالت ايه قالت الحمد لله كده كويس عشان كان في صنم جوايا بيكبر ان انا احسن واحده فكده ربنا كسرني كلام زي الفل من بنت صغننه في اولى اعدادي ولا حاجه الشاهد ايه ان احيانا الصنم جوانا بيكبر ويكبر ويكبر لحد ما نبقاش شايفين الا الصنم ونقول هو فين ده لان هو نفسه حجب عنا الرؤيه اللي شايف نفسه وبيحب نفسه وبيعبد نفسه لما نيجي نقول الكلام ده يقول لا انا مش كده ليه لانه هو مش شايف حبك الشيء يعمي ويصم الشاهد ايه ازاي ازاي اقاومها نفسي ازاي اجاهدها نفسي ازاي اجاهدها وانا بحبها ازاي اقاومها ازاي انتصر عليها واللي بتدعو اليه مرغوب عندي ومحبوب ليا وموافق هوايا ازاي اتغلب عليها وانا ضعيف قدامها ازاي انتصر عليها وانا في كل موقف نفسي تضحك عليا نفسي بتخدعني اقعد مع نفسي عشان اقول عيوبك ايه يا ناس تضحك عليا تخدعني فعلا تمكر بيا نفسي نفسي تغرر بيا في المواقف وتاخد عملي ليها وما توصلوش ابدا لربنا اعمل ايه هل اغلقت الابواب وانتهت المعركه وانتهى الامر ام ماذا ايه الموضوع حاجه بقت صعبه قوي صراحه والجواب ببساطه اعترف بضعفك لتستطيع ان تستعين بالله ارجع الى اصلك الضعيف ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا فقاتل قال سبحانه وخلق الانسان ضعيفا وقال سبحانه الله الذي خلقكم من ضعف قال جل جلاله يا ايها الناس انتم الفقراء مدد يا رب تحتاج ان تطلب المدد من الله يبقى لازم من اظهار الافتقار وزياده الذل والخضوع لله ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله ولكن ما زال السؤال قائما كيف نجاهد من نحبه لن نستطيع ان نعلن الحرب على انفسنا ونرفع رايه الجهاد ضد انفسنا الا اذا خاصمنا انفسنا واتخذناها عدوا عدوا اه عدوا كيف لن يتم ذلك الا اذا تتبعنا افات النفس حينها توقن ان هذه النفس لا تريد بنا الا الشر ومن وراء هذا الشر جهنم والعياذ بالله زي ما قلت لك كده بمنتهى البساطه لا اي امراه لو سبت نفسها بلاش اقول اي رجل لو ترك نفسه للمعاصي والسيئات يعمل ايه سيرتكب كل الموبقات صح ولا لا كل الموبقات ما بقولش ان مفيش غير الزنا لا لا لا لا ليه في ناس عندها الفلوس اهم من الزنا السرقه في ناس عندها ظلم الاخرين والطغيان عليهم هو الهوى هو الشهوة النفس دي وهكذا هذه النفوس النفوس بداخلها آفات يعني عنده في واحد عنده أهم حاجة في الموضوع إنه ما يصليش عايز يبطل صلاة هو ده جهاد نفسه في الصلاه وده جهاد نفسه في المال وده جهاد نفسه في النساء وده جهاد نفسه في ظلم الآخرين وإيذاء الآخرين جهاد نفسه هي النفس لذلك اعرف آفتك أنا قلت قبل كده إن كل إنسان مهما يكن طالما إنه بشر في نقطة ضعف واللي ما يعرفش نقطة ضعفه سيؤتى منها وسيضيع من جهتها في نقطة ضعف جواه في واحد عنده نقطة واحد عنده نقاط واحد كله ضعف بس لازم تعرف فين نقاط ضعفك ونقاط قوتك وتقدر تنتصر ازاي وليه بتهزم لابد من البحث والتنبؤ عن امراض النفس والتعمق في البحث عن اثار هذا المرض في داخلنا مثلا مثلا عشان نبدا العلاج اذا وجدنا اننا نسعى الى الشهره والمعرفه وسط الناس من خلال بعض تصرفاتنا هذا مظهر من مظاهر الرياء وحب الجاه نعمل ايه في كل علاج للنفس ناخذ السلوك المضاد وهو ده كلام ابن القيم في كتاب الداء والدواء بقى وبيقول ايه وقد اجمع العلماء على ان النفس لا تعطى مناها حتى تصل الى مولاها ولن تصل الى مولاها حتى تكون صحيحه سليمه ولن تكون صحيحه سليمه حتى يكون داؤها هو دواها داؤك هواك ودواءك مخالفة هواك يبقى الداء هو الدواء داؤه حب الشهرة الدواء كراهية الشهرة كراهية الشهرة مش احنا قلنا كده لما كنا بنقول قلب الصدر وقلب وفؤاد ولب ان الصدر علامة صحته اذا انشرح بشيء ضاق بضده فحين ينشرح بالاسلام مش كفايه لازم يضيق بالكفر والنفاق والشرك وكل المعاني التي يكرهها الله لازم يضيق بها يبقى مش مسألة حب الشهرة علاجها ان انا ما اشتهرش لا ان انا اكره الشهرة قل لي مش ممكن لا ممكن قل لي مستحيل لا مش مستحيل واريد ان نتعلم هذه القضيه عن تجربه حياتيه على مدار السنين دي كلها من عمري انك كل شيء ممكن مع هذه النفس ما فيش مستحيل ما فيش ما اقدرش تقدر يبقى ناخذ دايما في علاج النفس السلوك المضاد حب العزله حب الخمول كراهيه المدح سيدنا ابو بكر رضي الله عنه لما كان بيمدح كان يكره ذلك اقرا اقرا النص يظهر كراهية ذلك في وجهه مدح فبكى وظهر عليه كراهية ذلك وقال اللهم اغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤاخذني بما يقولون واجعلني أفضل مما يظنون لو تدبرنا القول ده تأملناه ساعتها الامور عندنا تبان ازاي نكره المدح ان حد بيقول لي ده انت كذا وكذا فسيدنا ابو بكر يقول ايه اللهم اغفر لي ما لا يعلمون على طول تذكر ما لا يعلم هؤلاء الناس من ذنوبه ومعاصيه وحاشا لابي بكر ان يكون له ذنوب رضي الله عنه لكنه كراهية النفس وعداوة النفس أن تحب النفس هذا المدح أو تركن إليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما واحد مدح أخيه قال قصمت ظهره لو سمعها ما أفلح أبدا النفوس تميل إلى حب هذا النفس دايما كان يقول له إيه أغشك ولا أقول في وشك يقول لا غشني لا غشني سبحان الله العظيم كثيرا ما تضع الزوجة الطعام وايه رايك في الاكل حلو لا مش حلو ليه قول لي حلو اقول لك حلو وهو مش حلو اه بقت آفة ده, ده, ده الموضوع ده لو اتفتح دلوقتي انا عندي محروق منه ان كل الناس اليوم يقول لك شجعني قول لي كلمة حلوة آه اشجعك على عمل يعني اعمل حاجه حلوه واشجعك بيها لكن اشجعك بالكذب اشجعك بالباطل والكل النهارده الكل صغير وكبير زوجه واولاد و... اللي بيتعلم واللي بيتربى واللي طالب العلم واللي ماشي في سبيل الدين كله عايزك تشجعه تنفخ فيه بالباطل يا ريت بحق ما انا مستعد اشجع بحق اشوف حاجه حلوه اشجع عليها لكن اشجع بالباطل ازاي ولذلك اذا ربنا اكرمنا واستمرينا في كيف واخواتها دي اللهم ارزقنا حسن الخاتمه يا رب العالمين آه اذا استمرينا في كيف واخواتها وهنتكلم عن تربيه الاولاد هتكلم الاول عن طغيان الاولاد النهارده الاولاد في زماننا جاتني شكاوى كتير جدا الورق بتاع ال SMS اهو بيفكروني نجاوب على حاجه منه النهارده ال ال الاولاد كترت كلمه ان ابويا عقني قبل ان اعقه اتكلم يا شيخ عن بر الاولاد الاباء النهارده كل ولد عايز ابوه وامه يمشوا على هواه يعملوا اللي يرضيه عايزهم يبقوا خدامين ليه عايزهم يبقوا سلم يدوس عليه بالجزمه مين اللي قال كده الدين ما بيقولش كده الدين بيقول اذا الولد وقف على رجليه اذا بلغ السعي مش من حقه حاجه على ابوه يوكل نفسه ويعلم نفسه ويجوز نفسه ويصرف على نفسه ويبقى راجل هو ده اللي الدين بيقوله ايه حق الولد على ابيه ان يعلمه حتى يبلغ السعي ان يكفله ينفق عليه حتى يبلغ السعي بس لكن القضية النهاردة بنرجع تاني لحب المدح خلاص بقى كل الناس مش عايز حد ينصحه بلاش بقى مش عايز حد ينصحه ولا حد يدله على خطأ فيه ولا حد يشد عليه عشان يقوى عضده ويقف, ويقف على رجليه ويبقى راجل عايز يعيش عاله والناس تقول الله الله عليك ده انت عايز انت انت احسن واحد في الدنيا دي انت بطل احنا نقدر نستغنى عنك احنا ما نعرفش نعيش من غيرك وعايز الناس كلها تقول لها ده انت جميله ورائعه ورقيقه وممتازه يا سلام على الحلاوه ده انت لو في اتنين منك كانت مش عارف كان ايه اللي حصل صراحه العلاج أخذ السلوك المضاد دي كلها مظاهر من مظاهر حب النفس لو أن الإنسان أبغض نفسه في الله لله فإنه ساعتها لا يفرح بمدح لها سيدنا أبو بكر قال اللهم اغفر لي ما لا يعلمون واجعلني افضل مما يظنون حب اللي هم بيقولوا عليه ده يا رب اجعلني افضل من اللي بيقولوا عليه ده ولا تؤاخذني بما يقولون يا رب انت تعلم انني كاره لما يقولون فلا تؤاخذني به يا رب انا لم ادلهم ولم ازعم ما يقولون فلا تحاسبني عليه ده سيدنا أبو بكر طيب من رأى في نفسه إحساسا بالذات وشعورا بالافضليه والفوقيه على غيره يعمل ايه انه حاسس انه احسن من الناس كلها حاسس انه احسن واحد حاسس بالافضليه والفوقيه على غيره يعمل ايه يتكلف احوال المتواضعين يكثر الجلوس مع الفقراء والمساكين يقترب ممن هم افضل منه يقتنع اساسا ان هناك من هو افضل منه احيانا الانسان من جواه كده يحس ان مفيش حد احسن منه ويقيض يقيض له مجموعه من الامعات والمنافقين حوله ينفخونه وهو يصدقهم ويذمون غيره فيظل حاسس ان هو الوحيد اللي بيقول الحق والوحيد اللي بيعمل الحق والوحيد اللي فيه خير والوحيد اللي هذا الاحساس قاتل قاتل خطر كبر يودي جهنم والعياذ بالله لذلك هذا الإحساس ينبغي الإحساس مجرد الإحساس بذلك ينبغي أن يعالج قلت لك عمرك مرة غسلت حمامات المسجد ذل نفسك لله شوية عمرك مرة قعدت في التراب في الأرض في مكان سجدت عمرك مرة رحت بيوت الفقراء الناس الغلابة اللي ساكنين تحت السلم حيث الروائح اللي انت مش بتحبها والهيئات اللي انت مش بتحبها قعدت في وسطيهم وتكلفت البساطة تتكلف وتقعد وتضغط على نفسك قول لي طب وليه ليه كده علشان اقتل في نفسي العجب والكبر والغرور وحب التأليه عايز اقتل نفسي الأمارة بالسوء اقتلها ان انا اتكلف التواضع لحد لحد ما اتخلق بيه ويبقى خلقي وزي ما قلنا التواضع نفسه الا تظن نفسك فوق المنزله التي تواضعت فيها بمعنى ايه انا قلت كده انا خارج مع واحد فقير من المسجد ويطلب طلب وقعدنا على الارض كده على الرصيف جنبه واحنا قاعدين كده ما احسش ان انا متواضع لا لا لا احس ان ده الوضع الطبيعي ان انا اقل من كده كمان هو ده هو ده العلاج من وجد انه يحب ان يرى الناس مكانه يلزم الاصرار في اعماله ويكون جهاده مع النفس عدم افشاء هذه الاعمال مثلا من راى في نفسه حب الكلام وحب الاستئثار بالحديث يلزم نفسه الصمت ويجاهدها في ذلك مثلا من راى في نفسه عدم حب الخير للناس في جواه حقد عايز هو يبقى احسن من الناس كلها انا قلت كتير مش مشكله انك تشوف عند واحد خير فتتمنى زيه لكن المشكله انك تكره الخير للناس يعني لو شفت واحد جارك جاب عربيه جديده قول يا رب ارزقني عربيه زيها دي ما يجراش حاجه مش عيب ولا حرام ولا غلط قول يا رب ارزقني عربية زيها لكن الخطر والحرام والغلط انك تكره ان عنده عربية تحقد عليه تقول جابها منين ده ده ما يستاهلش يركب عربية ده المفروض يجري ورا العربيات ما ينفعش تقول كده لا يجوز انك تحقد عليه ان بقى عنده سيارة طب اللي يلاقي في نفسه حاجة زي كده ان شاف واحد بقى عنده فلوس يزعل يتضايق ي- هو لقى نفسه كده متضايق لو سالناه متضايق ليه طب انت متضايق ليه يقول ما اعرفش بس متضايق ما يستاهلش وانت مالك انت اديتهم معاك الله الكريم هو الذي رزقه ولما ربنا رزقه ما خدش من عندك حاجه طب اعمل ايه يدعو له بظهر الغيب يروح يزوره يكره نفسه على الإحسان إليه والخضوع ليه يكثر من مدحه في غيابه يثني عليه أمام الآخرين وهكذا لذلك إخوتي قبل ما نختم الحلقة دي جت كده نفسة مصدور من الحرقة على أحوال الأمة والنصح للأمة وطلب أن تكون هذه الأمة هي الأمة المثالية على مستوى العالم أن يبقى أي مسلم في الدنيا هو أحسن إنسان ليه دايما مخلص في عمله متقن في عمله دقيق في مواعيده آه، محب للخير لا عنده حقد ولا حسد ولا ضغينة ولا بغضاء أمين ما بيخنش طيب ما فيهش خبث ولا مكر هو ده المسلم اللي بنتمناه في تعاملي مع الآخرين أما تعاملي مع ربه لا مسارع للخيرات نحس في بلاد المسلمين بالأمان والبعد عن الحرام لا في الأكل ولا الشرب ولا في الفسوق والفجور والمعاصي تحس ان مجتمع ملتزم بالدين محب للدين ده اللي بشتهيه واتمناه لبلاد المسلمين ازاي نبدا من كل واحد بنفسه يبحث عن امراضه ويعالجها اخوتي في النهايه الامر الامر والاخطر هو الاستمرار والمداومه ما يبقاش الانفعال في اللحظه دي بس ان احنا انفعلنا الان وخلصت الحلقه خلص خلص الموضوع لا استمرار العلاج المداومه بناء العقل تعبيد القلب تزكيه النفس اخضاع الهوى لابد من وجود قوه دافعه تدفع للمحافظة والمداومة والاستمرار نجيبها منين قوة دافعة تدفع الأمة ككل للحفاظ والمداومة والاستمرار على تعبيد القلب للرب تزكية النفس من الآفات إخضاع الهوى لمراد الله نجيبها منين القوة الدافعة دي دي في اللقاء القادم إن شاء الله وقدر أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله